بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم عملت حساب الوقفة دي وقفة عملت صعبة حساب أوي.
الوقفة دي وقفة صعبة أوي عملت- وقفة صعبة أوي عملت حساب الوقفة دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن يهدي قلوبنا وأن ينور قلوبنا سبحانه وتعالى جل جلاله هو ولي ذلك والقادر عليه إخوتي قضية ترقيق القلوب مطلب مطلب شرعي صحيح وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب واليوم وفي ظل هذا الوباء الذي انتشر في قلوب الناس من قسوة القلوب وجمود العين يحتاج الإنسان فترة بعد فترة ومرة بعد مرة أن يبحث عن شيء يرقق قلبه وليس ثمة شيء يرقق القلوب أكثر من ذكر الآخرة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم وقنا عذابك يوم تبعث عبادك رب لا تخزنا لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إخوتي هذه الدنيا رحلة والاتجاه إلى الآخرة هو نهاية الإنسان فكلنا يسير في اتجاه واحد ليقع في القبر ثم يقوم من القبر إلى الساهرة أرض بيضاء نقية لم يعص عليها الله لا معلم فيها لأحد يقف الناس صفا ما زلنا إخوتي مع أهوال القيامة وتمحيص هذه الأهوال للإنسان وذكرت هنالكم أن هذا من عدل الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وحقيقة والله الله شهيد بيني وبينكم أنني كل يوم أزداد حبا لله حبا لدين الإسلام يعني أنا كنت أت- أقول اليوم الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على معرفة الله في دين الإسلام ليس ثمة أبدا اعتقاد في إله يستحق أن يعبد ويحب ويتجه إليه مثل إلهنا الله في دين الإسلام سبحان الله العظيم الله في ديننا الله العظيم القدير الكبير الله الذي لا تدركه الابصار ولا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام الله سبحانه وتعالى يعني كنت اتكلم مع احد الناس اليوم آه، بعد المغرب وهو يقول ان هؤلاء في الهند حين تصوروا الله تجد بعضهم يتصور آه، ربه الهه الذي يعبده وله آه، زلومه خرطوم والثاني يتصور الهه الذي يعبده له خمسين يد و- والثالث يتصور الهه الذي يعبده له مئة عين وال- انت في الاسلام من عصمه الله لك و- ولكي تحب الله منعك من التصور ممنوع ممنوع تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله هذا المنع الحمد لله على شريعة الإسلام ليظل الله سبحانه وتعالى آه، العظمة كلها لا تبلغه الأم- الأوهام كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه العقيدة نفسها عقيدة عظيمة جدا وقل الحمد لله قول الحمد لله أنا مش سامعك بتقول الحمد لله قول الحمد لله الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله ان ربنا اللي بنعبده ملوش اولاد ولا زوجه الحمد لله الذي م- لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ملوش شريك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله اكبر الله اكبر كبير الحمد لله على نعمه على نعمه الله بان عرفنا الله نفسه في دين الاسلام بهذه الصوره نعمه نعمه تخيل انت الاخرين الذين يعبدون الهه اخرى او بيعبدون الله ايضا ولكن بصور اخرى غير شريعه الاسلام بيعبدوا الله ايه ايه الله عندهم تحمد ربنا على عظمه الله في دين الاسلام وتبقى فرحان بربنا اللي انت تعرفه في دين الاسلام حاجه اكبر من ان تتصور وان تتخيل اعظم العدل شوف العدل ان يقول لك خروج الروح يكفر به من خطايا ادم بتوجعك يحط بها من خطاياك سبحان الله السيده عائشه تقول ايه لا اغبط احدا على هون موت بعدما رايت من شده موت رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليه سبحان الملك حتى خروج الروح وشدته ربنا بيديك بيه حسنات يحفظ بيه سيئات عنك حتى القبر لو انت في القبر فزعت اتخضيت بحسنات يعوضك عن كل حاجه في عدل اكتر من كده العدل المطلق العدل المحض في اهوال القيامه اللي احنا فيها بيحط لها من سيئات يعني عشان نفخة الصور والصعقة بحسنات انك تقوم وسائق وشهيد بحسنات سبحان الملك تعالوا وعايز النهارده نعيش القيامه نعيشها انا قلت للواد طارق ربنا يهديه ويتوب عليه عايز النهارده ن- ن- نعيش حقيقه نعيش حقيقه القيامه ازاي هتقوم القيامه في الحلقه الماضيه الاخيره اتكلمنا عن ان كل واحد قام وخرج من القبر سائق وشهيد وذنوبه شالها على ظهره ومشي مشي رغم انفه الكل يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا المتقون يحشرون نحشر المتقين الكل يحشر الكل في سياق واحد الكل في اتجاه واحد في اتجاه واحد الى ارض الساهره الكل وصل صف واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي كل واقف صف واحد وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره عريان حافي كل شيء حتى القلفه التي قطعت من الانسان وهو طفل عند الختان تعود اليه جورد مورد كما ولدته امه واقف الكل صف واحد وحتى الوحوش حشرت الكل واقف ويبدا اول مرحله من الحساب تطاير الصحف وان فتحت السماء فكانت ابوابا الملك على ارجائها نزلت الصحف تبص كده للسماء تلاقي مليانه صحف ما معيش ورق كتير انا بحتاره كده صحف وانت واقف مستني هيجي لك كتابك بيمينك ولا كتابك بشمالك وانت بتبص تلاقي واحد جاله كتابه بيمينه وطالع يجري هاؤم اقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه هاؤم خدوا بصوا شوفوا اقرأوا كتابيه خد كتابه بيمينه فرحان سعيد جري شوفوا كتابي بصوا كله حسنات والتاني واقف وانت واقف لاقي واحد تاني خد كتابه بشماله وعمال يقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه بلغتنا يقول لما خد كتابه شماله بص فيه لقى فيه كذبة وترك صلاة وزانية وسرقة وخيانة و يا ريتني ما شفتك ولا اعرفك يا ريتني ما كنت بعثت مرة تانية فين الفلوس ما أغنى عني مالية فين السلطان فين المعارف فين الاتباع فين الحرس فين الحمايه فين السلطه فين ما اغنى عني ماليه ما نفعتنيش الفلوس هلك عني سلطانيه ضاع السلطان وانت واقف عمال تبص على ده وتبص على ده وتسمع خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إذا قال الله خذوه تتخطفه أيدي خمسين ألف ملك خمسين ألف ملك ياخدوه وهو الإنسان ضعيف ملكين يكتفوه خمسين ألف ملك يكتفوه في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا سبعين ذراع يعني حوالي خمسين متر الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث نقول ان السلسلة دي لو سقطت حلقة حلقة من هذه السلسلة على الأرض فاجتمع الثقلين ما أقلوها السلسلة حلقات بعضها في بعض السلسلة الحلقات دي لو حلقة واحدة وقعت في الأرض والإنس والجن يرفعوها ما يقدروش ير... ما يقدروش يرفعوها ولا أفسدت على أهل الأرض معايشها من نتن ريحها خمسين خمسين خمسين ألف ملك خمسين ألف ملك وسلسلة خمسين متر خذوه فغلوه كتفوه غلوه كتفوه قيدوه سبعو ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه عدوها من بين ايديه ومن بين رجليه وعلى رقبته ومن فوق دماغه ومن خلال صوابعه فاسلكوه سلكوها من جواه واللي واقف خايف ومرعوب وزي ما قلت لك احيانا واحد يخاف في يرفع ايده اليمين كده ما هو يفكر انها هو عاشها في الدنيا اونطه عايز ياكلها في الاخره بالاونطه برضه يقوم يرفع ايده كده و- ويحط ايده الشمال ورا ظهره يخبي ايده الشمال ورا ظهره ويرفع ايده اليمين يعني هات لي الكتاب هنا في ايدي اليمين ها وعمال ي- يلعب بايده اليمين بتلعب على مين يا مسكين ايده الثانيه ورا ظهره فيسقط كتابه في شماله وراء ظهره يلاقي الكتاب وقع له في- ورا ظهره في ايده الشمال ويصرخ يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادر ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه تطايرت الصحف ما بين آخذ بيمينه وآخذ بشماله وإذا بهذا يضحك والآخر يبكي ثم يدعى القوم إلى الميزان كل واحد رايح ومعاه صحيفة الحسنات وصحيفة السيئات وشايلهم في ايده ورايح والميزان عند اهل السنه له كفتان ولسان كفتين وبين الكفتين في عمود كده اسمه لسان الميزان ي... ي... لما يميل كده يبقى مالت الكفه اليمين يميل كده كان مالت الكفه الشمال يميل مع الكفه الارجح وقلنا الحلقه اللي فاتت ان هل اللي هيوزن الأعمال ولا ال- ولا اللي هيوزن جسم الإنسان ولا اللي هيوزن قلب الإنسان اللي هتوزن أجرام الأعمال اللي هي صور الأعمال ولا المعاني معاني الأعمال هل الإنسان ولا المعاني اللي جوه الإنسان وقلنا ان كل ده هيوزن والادله عليه من الكتاب والسنه قائمه ان الصحف نفسها هتوزن وان الاعمال نفسها يعني الصلاه هيجي للصلاه دي حجم والصيام له حجم لم يوضع في ميزان المسلم شيء اثقل من خلق حسن يبقى الخلق الحسن هيجي يوم القيامة وله آه، له- له- له وزن له حجم حجم الخلق الحسن قد ايه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان يبقى سبحان الله وبحمده هتيجي يوم القيامة لها وزن لها وزن توضع به فالاعمال نفسها توزن والصحف توزن والانسان هيوزن قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه الانسان نفسه هيوزن هيوزن المعاني نفسها هتتقل وتخفف البطاقة بتاع الرجل وأنا قلت لكم عليها الحلقة اللي فاتت أن رجلا يؤتى له بتسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر كل سجل مد البصر ثم يقال إنك لا تظلم لك عندنا بطاقة فيقول وما تصنع هذه البطاقة أمام تسعة وتسعين سجلا فقيل إنك اليوم لا تظلم توضع البطاقة في الكفة اليمنى وتوضع السيئات في الكفة اليسرى فتثقل البطاقة لأن فيها اسم الله لأن فيها اسم الله ولا يثقل مع اسم الله شيء حديث أخير في قضية الميزان وأنا دايما أقول إن أنا ما أقولش الحديث ده إلا لما تصلي على النبي ثلاثة اللي ما يصليش على النبي ثلاثة ما يسمعش معانا الليلة دي صلي ثلاثة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث رجل للحساب فتثقل موازين سيئاته فيؤمر به إلى النار فلما أخذته ملائكة العذاب جعل يتلفت ماشي واخداه ملائكة العذاب رايح جهنم وطول ما هو ماشي مع الملائكة عمال يبص وراه فقال الله ردوه فردوه فقال الله جل جلاله له عبدي هل لك حسنة عملتها لم تجدها هنا قال لا يا رب فقال الله عبدي هل وجدت في صحفك ها هنا سيئة أثبتها عليك ملائكتي ولم تعملها قال لا يا رب فقال الله فلم تتلفت فقال ما كان هذا ظني فيك يا رب ما كان هذا ظني فيك يا رب فقال الله خذوه الى الجنه آه. قال له يا رب ما كانش ظني فيك انك هتعذبني ابدا كان عشمي ك- كان ظني فيك انك هتسامحني هت هتعديها لي دي الله يقول أنا عند ظن عبدي بي هذا الحديث فيه قمة الرجاء في وجه الله آه ظنك في ربنا إيه إزاي تقدر تحسن ظنك للدرجة دي وانت عندك سيئات وظنك فيه انا انا بقف هنا واعجز عن التحليل زي ما بعجز بقصه الصحابي اللي كان بيشرب الخمر فلعنه الصحابة وهو يجلد قالوا لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه لعله يحب الله ورسوله يا يحب الله ورسوله وبيؤتى به يجلد في شرب الخمر كتير عشان كده بقول لكل عاصي والكل مذنب والكل خاطئ احب ربنا احبه واحسن الظن بربنا يمكن ده يكون نجاتك من الذنوب والمعاصي اللي انت فيها ما تقولش خلاص انا انا بقيت وحش لا لا لا حتى وانت وحش حبه حبه سبحانه وتعالى واحسن الظن بيه وتضرع اليه وحاول تقرب منه وهو ارحم من امك واكرم من الدنيا كلها سبحانه مش لسه بقول لكم الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة إن إحنا عرفنا ربنا بالإسلام الحمد لله دي نعمة تانية في دين الإسلام الناس وزنوا وخلص الميزان ورجعوا وقفوا في الصوف تاني وتبدأ المرحلة اللي بعدها مرحلة العرض على الله هل نرى ربنا يوم القيامة سئل النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة قال سترون ربكم يوم القيامة عيانا لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته واقفين صف ومحدش هيضم ويتزاحم عشان يشوف ربنا كله هو واقف بالصف هيشوف ربنا الحساب ودي اخطر اخطر اخطر حته في الموضوع انك ستعرض على الله قال الاعرابي من الذي سيحاسبنا يوم القيامه قال رسول الله الله قال الاعرابي يا رسول الله ايحاسبنا يوم القيامه الله نفسه قال رسول الله نعم قال الأعرابي بخم بخم قال وما يحملك على قول بخم بخم قال إن الكريم إذا قدر عفا هي ماشية معانا أحاديث رجاء الليلة دي كلها اللهم قو فينا رجاءك ولا تخيب فيك رجاءنا يا رب اللي هيحاسبك الله وزي ما قلت لك القضية الخطيرة ان هو سبحانه وتعالى هو اللي شافك وانت بتعصيه وهو اللي هيحاسبك يوم تلقاه ما تقدرش تكذب عليه انه هو اللي شافك سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ربنا سبحانه وتعالى هيكلمك بنفسه جل جلاله وهنشوف معانا أحاديث كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤية أحدهما قال صل عليه صلى الله عليه وسلم فيلقى العبد فيقول سبحانه أي فل أي فل فل كلمة فل علماء يقولوا ترخيم فلان يعني الواحد لما يقول ل- يا فلان لما يدلعه يقول له يا فل ترخيم أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى شوف ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى هيقررك يوم القيامة بنعمه عليك مش آه، انا كرمتك اديتك فلوس واديتك شقة وجوزتك واديتك عربية واديتك ولاد وأذرك تركتك ترأس تبقى رئيس وتربع تتمطع صاحب ربع يعني تربع وأذرك ترأس وتربع مش اديتك صحة واديتك لسان اديتك عينين اديتك دماغ قل ايوه يا رب اي ربي فيقول بلى فيقول الله افظننت انك ملاقي كنت على يقين انك هتقابلني عامل حساب الوقفة دي قدامي أفظننت أنك ملاقي فيقول لا ما هو أنت لو كذبت طول عمرك مش هتقدر تكذب هنا قدام ربنا بقى فيقول لا فيقول سبحانه فإني اليوم أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى أي ربي فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول اليوم أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول نعم يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطع يقول له، آه يا رب أنا ظننت أني ألاقيك ده أنا آمنت بيك وكنت ده أنا كنت بصلي مع السنية ده أنا كنت بقوم الليل وبصوم رمضان وعملت عمرة ويثني بخير ما استطاع ده أنا تصدقت وعملت وسويت و و و يقعد يحكي بقى يحكي وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول له سبحانه ها هنا إذن انت بتقول الكلام ده هنا ها هنا إذن انت بتقول الكلام ده قدامي ها هنا إذن ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك هنجيب حد يشهد عليك فيتفكر من ذا الذي يشهد علي مين اللي هيشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه الحديث في صحيح مسلم عايزك تراجعه الليله دي قبل ما تنام في صحيح مسلم حديث ابي هريره رقم 2968 في صحيح مسلم افتح صحيح مسلم 2968 عشان تقرا تفاصيل الحديث ده وتعرف الهول اللي بحكيه لك ده هيجي واحد يوم القيامه ربنا بيقول له مش اديتك واديتك واديتك واديتك عملت لي ايه؟ اه يقول له ايوه يا رب ده انا صليت وصمت وعملت وسويت يقول ربنا جل جلاله ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين
والله آيات تدوب آيات لو أن لنا قلوبا تحس لتفطرت من هول هذه الآيات اقرأ كده اقرأ كده واسمع وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا واقف قدام ربنا قال له يا رب انا صليت فتنطق دماغه تقول له يا رب ما صلاش يقول يا رب انا تصدقت تنطق ايده تقول يا رب ما تصدقش يقول يا رب انا كنت راجل عفيف ينطق فرجه يقول يا رب سنة فضيحة وساعتها يبص لإيديه كده ويبص لرجليه ليه ما شهدتم علينا شوف الكلمة فيها مرارة قد ايه وهو بيقول له جلده طب ليه بيقول لعينه بيقول لودنه بيقول لإيده بيقول لرجله شوف شوف المرر ليه ما شهدتم علينا ليه ليه- طب ليه كده طب ليه طب, طب ليه كده انا عملت فيكم ايه ليه ما شهدتم علينا وجلده وايده ورجله عبيد مخلوقين قالوا له أنطقنا الله ماليش دعوة أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء آه عملت حساب اليوم ده
عملت حساب الوقفة دي
كتير قلت لك لما تحب تعصي ما تخليش عينك تشوفك ولا ايدك ولا رجلك احسن دول جواسيس هيقولوا ربنا عليك لما تيجي تكذب ها ها ما تخليش ودنك تسمعك أحسن لو سمعتك هتشهد عليك يوم القيامة لما تيجي تسرق اوعى, اوعى ايدك تشوفك ولا رجلك أحسن هيقولوا عليك لربنا يوم القيامة آه وقفة صعبة أوي وقفة صعبة أوي وقفة صعبة قوي نفسي والله نفسي دلوقتي ان يبقى كل المسلمين سامعيني او كل المسلمين بيتفكروا في الايات دي يفتكروا بس الجملة دي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا يتفكروا فيه وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ما كنتوش تست- تستترون بتستخبوا من سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم كنتوش بتستخبوا منهم ولا تستتروا منهم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم آه. عشان كده رجعنا تاني ل... رجعنا تاني ان من شروط التوبة الإيمان إلا من تاب وآمن وإني لغفار لمن تاب وآمن الإيمان أن تؤمن أن الله كان يراك وأنت على المعصية من شروط صحة التوبة لأنك لو ظننت إن ربنا مش شايفك يبقى ده كفر لو أيقنت إنه شايفك تستحي منه فتعرف تعتذر له وتتبرأ وتتملص من الذنب تعتذر تقول له يا رب سامحني لأن أنا ضعيف ضعفت قدام الذنب ده اعذرني لأن أنا ضعيف سامحني أنا غلطان عشان كده شوف الفرق بين ده اللي بيقول له يا رب اصل اصل شوف القصه هم اتنين هم اتنين الاولاني حكينا قصته لما جه داخل على ربنا بقى عامل فيها فتوه واونطجي ومفكر ان هو هياكلها بالفهلوه زي ما كان عايش في الدنيا فهو واخد صاحبته بشماله اصلا وميزان سيئاته هو اللي تقيل اصلا هو عارف مصيره فداخل على ربنا سبحانه وتعالى يا رب يعني ال- ال- الكلام اللي في الصحيفه ده ما يلزمنيش انا مش معترف بيه انا اتظلمت يا رب أه، فانا يا رب هقول كل حاجه هقول اللي انا عملته انا كنت بصلي على فكره انا كنت بصلي وكنت بصوم وكنت بذاكر وكنت بحج لا لا مش كل ده انا عملته انا صحيح يعني أه، عكيت شويه لخبطت شويه لكن أه، انا كنت حلو يا رب فربنا يقول، طب اسكت انطقي يا أعضاء فتنطق الأعضاء ده واحد شوف واحد تاني بقى راجل طيب صالح قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدني يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ربنا يغطيه برضو احنا بنقول كنفه من احاديث الصفات بدون تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل حتى يجني عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول الله لعبده المؤمن هل تعرف فيقول يا رب اعرف هل تذكر ذنب كذا يوم كذا فيقول نعم يا رب وهل تذكر ذنب كذا يوم كذا فيقول نعم يا رب ثم يلتفت ما هو خايف من الفضيحه يوم القيامه ده يوم الفضيحه الكبرى يوم تبلى السرائر تظهر يعني يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فيش حاجة تستخبى فضيحة فيلتفت العبد المؤمن فيقول الله عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فينادى على رؤوس الأشهاد فاز هذا العبد اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين نعم إخوتي هذا إنسان اعترف بذنوبه وده اللي الرسول أشار إليه صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداك السيدة عائشة بتقول لحبيبها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعلني الله فداك أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال يا عائشة ذاك العرض يعرضون أما من نوقش الحساب هلك العرض انك تعرض على ربنا يقول لك عملت كذا تقول ايوه يا رب وعملت كذا ايوه يا رب وعملت كذا ايوه يا رب انا اسف انا تائب انا معتذر يا رب انا مذنب انا غلطان يا رب سامحني سامحني فربنا يقول له ايه ما انا سترتك في الدنيا فالنهارده مش هفضحك اتفضل على الجنة العرض ربنا بيعرض عليه عملت دي اه عملت عملت دي اه عملت اما الثاني من نوقش الحساب عملت لا يا رب ما عملتش عملت لا ما عملتش ما عملتش يا رب وعزتك وجلالك ما عملت يوم يحشرهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون ولكم لا يا رب والله ما عملت الكلام ده ما حصلش ولا ولا كلمه من الكلام ده حصل طب اسكت انطق يا ايده خدت يا رجله رحت يا فرجه عملت يا لسانه كذبت يعني شفت يا ودان سمعت يطلق عن فيه ها ايه رأيك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه ثم يطلق عن فيه فيقول تبا لكن فعن كن كنت اناضل يقول ايديه اطيع ايديا ورجليا وروحوا في ستين داهية ما انا كنت بسرق عشانكو تبا لكن فعن كن كنت اناضل العرض ولمن ولمن خاف مقام ربه جنتان واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى خاف مقام ربه خاف الوقفة دي فإن الجنة هي المأوى أنا فوجئت إن الوقت خلص وال وإحنا لسه في حتة العرض وبعدين هنخلص أحوال القيامة دي إمتى؟ اللي هتخلص عليا أهوال القيامة أهوال شديدة بس عايزين نخرج الليلة دي بالفايدة دي إنك تعمل حساب الوقفة دي لما تقف قدام ربنا ويسألك عبدي مش أنا أكرمتك ليه خنتني عبدي مش انا اديتك ليه سرقتني عبدي مش انا علمتك ليه خذلت ديني حضر نفسك للسؤال ده وجهز نفسك للوقفة دي وكن على يقين انك هتقف الوقفة دي هتقف وهتسأل ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان هيكلمك جل جلاله سبحانه وتعالى وهيسألك وهتجاوب وهتقول الحق ولو ما قلتش الحق هيخليك تنطق بالحق رغم أنفك والسؤال طب ليه ليه الفضايح دي ما كان كل واحد يتحاسب كده على جنب او يطلع من غير حساب على الجنة وعلى النار وانا واثق في ربنا مش هيظلم حد لا لازم يبان لك ان لو دخلك جهنم تقول ده جهنم شوية عليا انا استاهل اكتر من كده لازم تبان الحقائق لازم تبقى على يقين انك لم تظلم اخوتي هسيبكم الاسبوع كله عايشين مع الكلمة دي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا هسيبك الاسبوع ده كله لحد السبت الجاي ان شاء الله نعيشنا وكان لينا عمر وانت عمال تتامل وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم يعني تعيش الاسبوع تحاول تدارى من سمعك وبصرك وجلدك إخوتي أنا أحبكم في الله أسأل الله جل جلاله أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يعافيني وإياكم من البلاء وأن يكتب لي ولكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم إني أسألك ثلاثا أسألك حسن الخاتمة فلا تتوفنا إلا وأنت راض عنا وأسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وأسألك رفع الدرجة في الجنة إلى الفردوس الأعلى لننظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشيا آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله